السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخواني وأخواتي في الله وصلنا بفضل ومنة الله للحلقة الأخيرة الحلقة العشرين من إنما يبايعون الله يا رب يا رب اقبل بيعتنا لك على الحياة في سبيلك والموت في سبيلك اللهم اقبلنا على ما كان منا يا رب اللهم اهدنا وسددنا وصلنا لنهاية تدبرات في سورة الفتح بإذن الله سبحانه وتعالى ده الحلقة العشرين بإذن الله أنا مش عارف يا جماعة الحلقة دي هتاخد قد إيه بصراحة هل هناخد 25 دقيقة ولا احتمال تبقى ماراثون سيجن بقى تبقى جلسة طويلة شوية عشان نخلص المفاهيم اللي أنا عايز أوصلها في نهاية هذه السلسلة السلسلة دي مليئة بمفاهيم خطيرة مفاهيم إنقاذية مفاهيم من آثار الرسل البرنامج الإصلاحي للأنبياء والرسل أنا بعتبر دورة سورة الفتح تدبرات في سورة الفتح من أخطر الدورات فضل ومنة الله القرآنية للواحد اداها لأن السورة مليانة مفاهيم مهولة في تصحيح التصور ومنهج التغيير والوصول إلى الله وقيمة الدعوة وقيمة التربية يعني في ناس ضاع عمرها أنا شفت ملتزمين وملتزمات كتير ضاع جزء كبير جدا من أعمارهم بسبب أن ما عندهمش كثير من هذه المفاهيم ركزوا يا جماعة الموضوع ده مضمار من مضامير الجهاد لازم نستبصر عشان نقدر يبقى ان شاء الله في بركه في عمرنا نقدر نعمل حاجه قبل ما نموت نموت وحاله الامه والدين غير قبل ما نيجي يبقى فعلا سيبنا بصمه ووضعنا اثر لينا عند الله سبحانه وتعالى وقدرنا نتغير ونغير بحق وحقيقي يلا بقى ننطلق في الايه الاخيره ايه 29 من سوره الفتح محمد رسول الله والذين معه انا ان شاء الله هشرح الايه الاخيره واقف مع بعض المفاهيم الخطيره اللي فيها وبعد كده في وقفتين خطيرتين وقفتين باذن الله في غايه الخطوره وقفه مع قضيه التربيه بعض ملامح مهمه فيها وواقفه مع قضيه اكبر من غير ما تفصل اللي انا معتقد يقينا ان من غير ما القاعده دي تتطبق هيفضل التيار السلفي غير ناجح ومش هيقدر انه يعمل حاجه في الواقع ولا يغير حاجه في الواقع فمن غير التربيه ومن غير العلاقات الشرعيه التعاونيه بيننا وبين بعض مدى الحياه مش هنقدر نعمل حاجه بس دي وقفتين في النهايه باذن الله محمد رسول الله عليه الصلاه والسلام طبعا دي رد على الكفار اللي قالوا لا ما لو نعلم انك رسول الله ما ما صددناك عن البيت فربنا بيؤكد محمد رسول الله بيرد عليهم وربنا بيرد على سيدنا عمر لما قال له الست نبي الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم والذين معه والذين معه دي وقفه والذين معه دي كلمه يا جماعه اخطر حرفين في القران واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم خليك معاهم اللي هي التربيه بالمصاحبه عايز تربيهم صاحبهم اكبر خدمه الداعي الى الله يعملها للاخوه اللي داخلين جداد اكبر خدمه المربي يعملها يا جماعه التربيه بلاش تصورات مثاليه عن التربيه التربيه يعني مش ان مربي قاعد ليل نهار كده للاخ ليل نهار والاخ قاعد متفرغ لا وراه دنيا ولا اي حاجه قاعد يتربى دي تصورات مثاليه دمرت التربيه ولازم مربي يبقى شيخ كبير ولا التربيه مش كده التربيه تعاهد التربيه ربنا قال في الاخر يعجب الزراع سمى المربين زراع بيرموا نبته والفلاح الزارع ما بيقعدش في الارض ليل نهار بيروح بيته بيشوف مصالحه بس بيجي يتعهدها كل شويه التربيه ان المربي يتعهد الطالب وزائد ان يبقى عنده خط سير ليه يعني ما ينفعش ان انا احرث الارض مثلا بعد ما ابذر يبقى ابذر وبعد كده احرث لا ده انا الاول بحرث وبعد كده ببذر وبعد كده بروي وبعد كده بتابع وتعهد يبقى الزراعه ليها ترتيب ليها خط سير لو اختلف النبته ما تطلعش يبقى المهم ان المربي الزراع المربين يبقى معناها ان لازم المربي يبقى له خط سير معناها ان المربي مش محتاج تفرغ وانما محتاج تعاهد معناها ان المربي لازم يصبر على الطالب ما يستعجلش هو انا اهتميت بيك بقالي سنه وانت لسه ما بقتش راجل وما اشتغلتش في الدعوه وما استقامتش امورك في اوراد العباده وقيام الليل يا ابني يعجب الزراع شجره المانجا بتطلع ب 15 سنه اصبر عمليه التربيه بتاخد من 10 ل 15 سنه سنه عشان كده مكه كانت 13 سنه عشان بعد 13 سنه الصحابه يقدروا يشيلوا الدين في المدينه فالتربيه بتحتاج من 10 ل 15 سنه انا بقول الكلام ده على فكره عن خبرات حياتيه واقعيه بعد 10 سنين كده الاخ بيبدا بقى والاخت بتبدا يبقى بطل وينطلق ويتوازن ويستغلظ كده ويستوي على سوقه وبيبقى حاجه الثانية والذين مع قلت لكم أخطر حرفين في القرآن واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم التربية بالمصاحبة الدعاء لازم يصاحبوا الإخوة ال- ال- طلبة العلم لازم يصاحبوا الجدد ال ال الأخوات لازم يصاحبوا البنات اللي بيدوا يلتزموا في ثانوي وأول جامعة يا جماعة مصاحبة الراغبين إلى الله بتجيب نتيجة مذهلة لما يلاقوا اللي فوقهم اللي عندهم خبرات اللي عندهم حلول لمشاكلهم بيصاحبوهم وبيفتحوا لهم قلبهم وبيتناقشوا معاهم في مشاكلهم وبيدوهم خبراتهم وبيدوهم خطوط سير يا اخوانا والله انا اعرف اخوه ما هماش طلبة علم تقال ولا حاجة متوسطين المستوى جدا ولكن ثمرتهم في التربية مذهلة ليه؟ لأن هم جابوا الشباب اللي في ثانوي وفي أول جامعة بدأوا يهتموا بيهم وبدأوا يتابعوهم وبدأوا يحفظهم قرآن وبدأوا يدلوهم على طرق طلب العلم فهو لأنه بيحبهم وبيرحمهم وبيتعهدهم ومصاحبهم خرج من تحت ايده دعاء احسن منه هو نفسه احسن منه واعلى منه هو نفسه فخدوا بالكم بلاش تصورات مثاليه تدمر عمليه التربيه واصبر نفسك مع ها والحرف الثاني والذين معه لما هو كان معاهم هم بقوا معاه كثير من الدعاء يقول لك الاخوه مستنداني ليه الملتزمين مش واقفين في ظهري وبيسندوني في دعوتي ليه ما هو لو انت كنت معاهم في بنائهم هم هيبقوا معاك في عطائك يبقى مع جت نتيجتها مع ما سابوهوش ده ثمره ايه التربيه بالمصاحبه ده انا بسميها الفريضه الغائبه ان شاء الله في كتاب هينزل قريبا اسمه الفريضه الغائبه عن التربيه بالمصاحبه عن ان التربيه مش دروس قويه رنانه ذات معاني ايمانيه وتربويه وقرانيه عاليه التربيه ان مربي فتح حياته لطالب وبدا يقابله مثلا ي- يقابله في المسجد يتعهده يسال عن احواله يديله خطوط سير وفي النهايه بتبقى النتيجه مبهره والذين معه كلمه فاصله كلمه فاصله ازاي اي مصلح قبل ما يحط خطه للاصلاح في الواقع اللي هو عايش فيه لازم يشوف مين اللي معاه الاول النبي لما كان معاه 1400 راجل مستعدين يبايعوا على الموت خرج بعد الخندق بشهور وقف قدام مكه يقول لهم انا داخل اعتمر ليه لان معاه رجاله والذين معاه اشداء رحماء ركعا سجدا يبتغون فضلا سيماهم في وجوههم من اثر السجود رجاله ها، على قد لحافك مد رجليك يا ايها المصلح انت مين الرجاله اللي معاك مين ويبقى والذين معك يبقى عايز تدعو الى الله الاول شوف انت ربيت مين مفيش حد هيشيل مشروعك غير ولادك فيش حد هيشيل مشروعك في التغيير والدعوه غير ولادك فانت لازم تفهم دي كويس جدا والذين آه، مع كلمه فاصله على قد طلبتك حط مشروعك الاصلاحي مش رغبات واحلام واماني لان دول اللي هينفذوا بحق وحقيقي النبي عليه الصلاه والسلام تبسم ليه في اخر لحظه في حياته لما شاف الصحابه في صلاه الفجر لانه دول اللي هيشيلوا مشروعه بعد موته فهو مطمن انه هيموت بس في رجاله هتشيل يبقى استمرار مشروعك ونجاحه في حياتك واستمراره بعد موتك متوقف على انك تربي انما في مفكرين كتير اسلاميين يقوم منزل كتب اراءه في التغيير والاصلاح يا حبيبي ما حدش هيشيل فكرك الا بقى ان شاء الله سبحانه وتعالى عايز فكرك يعيش بعد موتك ويتحول لواقع ربي ناس عليه مش تنزله في كتب وانا قاعد في مكتبتي في التكييف بقى وقاعد في مكتبتي بفكر وخلاص و و- وبذاكر وخلاص والناس بقى تنفذ الفكر الكلام ده يا جماعه مش كلام واقعي والذين مع كلمه كبيره قوي كلمه كبيره مش بس كلمه فاصله جيل الصحابه كله اتسمى صحابه بسبب كلمه معه ده جيل الصحابه كله اتسمى صحابه بسبب كلمه معه والذين معه لما كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم صحابه يعني ما- هو ما سابهمش اصحاب آه، التربيه بالمصاحبه يعني كلمه الصحابه اللي هي كلمه السر كلمه السر في- في سر عظمه شخصياتهم وبطولاتهم جت من المصاحبه يبقى المصاحبه دي هي الحل وهي الامل وهي دي اللي هتحول الاخوه الصغيره لرجاله والابطال زيهم زيك زي ما ربنا قال في اخر الايه فاثر فاثر بعض المفسرين قالوا اي فقواه عانوا النبي بقى وقووه في مشروعه والبعض قال فساواه فآزره أي فساواه فساواه ازاي التربية بتخرج ناس تقدر تعمل اللي انت بتعمله يعني انت دلوقتي شغال في الدعوة وبتنزل قهاوي تتكلم عن ربنا وبتطلع خطب جمعة وبتنزل في الواقع وبتعمل حاجات بطولية رهيبة طب انت عايز الكلام ده يكمل ولا عايز وان مان شو عايز الكلام ده يكمل التربية هي اللي بتجيب في أزرة بتجيب ناس زيهم زيك بتطلع إخوة بعد فترة يقدروا يعملوا اللي انت بتعمله لأن خلاص انت فضلت ساندهم لحد ما وقفوا على ايديهم على رجليهم ولما انت تسندهم ربنا هيسندك التربيه دي من اعظم الاعمال اللي ربنا بيقبلها من الانسان اللي بيسند اللي اللي سالكين الى الله ربنا بيسنده وبيجبر خاطره وبيدعمه ادعمهم عشان ربنا يدعمك بطل انانيه ما يبقاش كل تفكيرك في دروسك وخطبك والكتب اللي عليها اسمك وان كان ده عمل صالح انا مش بقول ان يعني ان الداعيه اللي مهتم بخطبه ودروسه بس ده انسان مش صادق لا انسان ان شاء الله عظيم ولكن اهتم بغيرك انت تعرف البركه فين ما يمكن اللي هيتربى على ايدك ده هو اللي ربنا يفتح على ايده فلسطين مش انت ومش كتب ما يمكن اللي هيتربى على ايدك ده اللي هيبقى سبب ان دروسك وكتبك وش و- و- وخطبك تنتشر في الارض زي ما تلامذه الفقهاء الاربعه هم اللي نشروهم في الارض تعرف منين تعرف منين البركه اللي ربنا هيجيبها في حياتك بسبب التربيه والذين معه كلمه كبيره جيل الصحابه كله اتسمى بسبب الكلمه دي انهم صاحبوا النبي صاحبهم وصاحبوه فتسموا والذين معه والذين معه في الصورة كانوا معاه في الثلاث مواقف الرهيبة معاه لحظة الخروج من المدينة لما محدش رضي يخرج معاه غير ال 1400 دول قالوا مقتولين مقتولين معاه ساعة البيعة على الموت لما أشيع مقتل عثمان معاه وهو راجع لما خد قرار الفرملة وإن إحنا خلاص هناخد معاهدة الصلح وهنتوجه الفترة الجاية للدعوة معاه معاه معاه في ال 42 غزوه وسريه اللي كانوا قبله وبعد صلح الحديبيه في السنتين اللي حوالين صلح الحديبيه معاه في ال 130 معركه اللي النبي دخلهم طول حياته 30 غزوه و100 سريه معاه معاه في جميع مراحل السيره معاه في غزوه احد لما المشركين هجموا عليه وجي سعد بن ابي وقاص وجي عمر بن- وجي ابو بكر الصديق وامه إيه، و- و- وام عماره وقفت تحمي النبي في جسمها بجسمها من ظهره وطلحه بن عبيد الله فضل يح- ي- يحامي النبي بجسمه وابو دجانه رمى نفسه على النبي عشان السهام تيجي فابو دجانه وابو طلحه حط رقبته قدام رقبه الناس النبي عشان السهام تيجي في رقبه ابو طلحه والذين معه معاه في بدر لما وقف الصحابه قالوا له يا رسول الله سالم من شئت وعادي من شئت وصل حبال من شئت واقطع حبال من شئت وخذ من اموالنا ما شئت والله لو خضت بنا لو استعرضت بنا عرض هذا البحر لخضناه وراءك والله لو خضت بنا الى برك الغمام الصخور البركانيه اللي عند اليمن لا خ... لا... لا ولو خضت بنا الى برك الغمام لخضناه وراءك يا رسول الله احنا معاك يا رسول الله كانوا معاه في الهجره ابو بكر ما سابوش والزبير بن العوام رجع من الشام رحقه في اخر طريق الهجره والصحابه استقبلوه في المدينه وسبقوه في الهجره بأمر منه كانوا معاه في الأحزاب ما تفرقوش من حواليه رغم الخطر الرهيب اللي, اللي وصلوا ليه معاه والذين معه والذين معه ده يا جماعة كلمة كبيرة قوي قوي قوي أصل الحياة يعني الصحابة ما كانوش مع النبي ساعة السراء أو ساعة العبادة في بيئة الإمام دار الأرقم وبعد كده ساعة اللحظات الفاصلة سابوه الصحابة كانوا مستعدين لا عشان كده ياخد التبليغ دايما يقول لك مستعدين فمرة بنسأل يعني إيه مستعدين ما- مين يخرج 40 يوم مستعدين مين يسافر اجتماع بنجلاديش مستعدين فكنا بنتساءل زمان لما كنا يعني بنخرج مع اخوه التبليغ والواحد متخرج من كليه الطب فيعني ايه مستعدين قالوا لان في لحظه الجهاد في سبيل الله هيجي انت مستعد انت لازم تبقى جاهز في اي لحظه الصحابه كانوا جاهزين يا جماعه والذين معه عشان كده في الح- ام سليم اسلمت جه جوزها كفر وقال انا مسافر وساب المدينه اتحطت في لحظه فاصله جوزها ولا النبي اختارت النبي عليه الصلاه والسلام ام عماره خارجه في غزوه احد تسقي الجرحى معاها قربه ميه فجاه لقت النبي في خطر رمت الميه ومسكت سيف ووقفت تدافع عن النبي جاهز ال- ال- في لحظات فاصله الموقف بتتغير زي الصحابه في بدر خارجين قافله خارجين لقافله لعير ابي سفيان فجاه قلبت معركه مستعدين ولا ما انتوش مستعدين زي في ال- سوره الفتح هم خارجين عمره فجاه قلبت معركه وبيع على الموت مستعدين ولا مش مستعدين دي والذين مع والذين مع كلمه تجرح انت فين والذين مع انت مع السنه انت ما سبتش النبي في ولا نازله انت ما سبتش الدعوه في ولا نازله لازم تبقى راجل لازم تبقى موجود في النوازل انت فين انت فين انت مشغول في دنيتك وسايب الميدان بتاع الدعوه ليه وسايب ميدان طلب العلم والتربيه ليه انتوا فين يا جماعه انتوا فين يا ملتزمين الدين محتاجكم في هذه الاوقات الحرجه من تاريخ الارض وتاريخ البشريه واحنا مقبلين على نهايه الزمان والذين معه اشداء على الكفار ايوه لما صاحبوا النبي خدوا صفاته بقى اشداء الشده ان يشد عزمك بعضه الى بعض فلا يلين العزم قوي على طول القوه في معركه الحق والباطل مش القوه آه، م- م- مش شديد على العصاه شديد على اللي بيحاربوا الدين ع- مش شديد على اي واحد آه، آه، مش مسلم شديد على اللي بيحاربوا الدين اشداء فما وهنوا وما ضعفوا وما استكانوا اشداء على الكفار قوه في معركه الحق والباطل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس في الفتن لما الناس تتشغل بالدنيا ولا تتشغل بالمعاصي والشهوات رجل دي الرجوله اخذ بعنان فرسه خلف اعداء الله يخيفهم ويخيفونه راجل مشغول بمعركه الحق والباطل لا يلتفت عشان كده الله سبحانه وتعالى قال ثم صرفكم عنهم لما الصحابه نازلين احد عشان ال- يقتلوا الكفار اتشغلوا بالغنيمه اتصرفوا عن الدين الى الدنيا ليبتليكم نزلت المصايب يبقى امتى الابتلاءات هتنزل والمصايب هتنزل لما انت هتنصرف عن هم الدعوه لما انت هتنصرف عن طريق الدين اشداء على الكفار ركز في معركه الحق والباطل ودي اول صفه جت اشداء على الكفار معركه الحق والباطل إن- اللي مش في معركه الحق والباطل ده ده مش عايش دين اصلا يا جماعه كان ممكن في الاول تراهم ركعا سجدا كان ممكن في الاول سيماهم في وجوههم من اثر السجود في ناس صالحين ملتزمين كتير بس ما لهمش دعوه اصلا بالدين ولا هموم الدين ولا قضايا الدين ولا فلسطين ولا المسجد الاقصى ولا نشر الاسلام في الارض ولا عز الاسلام ولا عوده الخلافه ما لهمش دعوه بالكلام ده ولا عايش الاحلام دي انت قيمتك ايه فين انت مع اول صفه في معيه النبي عليه الصلاه والسلام للي عايز يبقى معاه في الجنه ما هو اللي معاه في الدنيا في جهد نصره الدين معاه في الفردوس الاعلى خد بالك باذن الله اول صفه اشداء على الكفار انه عايشين معركه الحق والباطل كنت اقول للاخوه زمان يا ابني انت عامل زي واحد قاعد تحت شمسيه على بحر في شهر سبعة في الساحل الشمالي يقول لك هو فين الحر ده حبيبي ما انت سايب المعركه اصلا واحد يقول لك هي فين معركه الحق والباطل هو انت لما تنزل تشتغل في الدعوه هتعرف فين معركه الحق والباطل اشداء على الكفار رحماء بينهم الله رحماء بينهم الاخوه العمليه يا جماعه مش الاخوه اللفظيه الكلاميه عملي تطلع من جيبك وتدي لاخوك فلوس انا لما مثلا اخ من اخواني يتزنق اجي اديله فلوس يتجعز مثلا اقول له يا ابني انت ما انتش فاهم يعني ايه اخوه لانك انت لو بتبذل هتلاقي ان عادي اصلا الشهم دايما الشهم آه، يزعل من الناس لما ما يقفوش معاه في مواقف وليه؟ لانه شايف ان ده الطبيعي اصلا ان الناس كلها تبقى شاهمه بيتصدم في الناس رحماء بينهم لازم يبقى الاخوه بتاعتنا عمليه اخوه بالفلوس اخوه بالوقت اخوه اضحي من وقت عشان اخويا ومن فلوسي عشان اخويا ومن جهدي عشان اخويا ابذل لاخويا واقف معاه في مصالحه واسعف معاه في حوائجه واسال عنه واتفقده واحبه واغير عليه اغير عليه ان حد ياذيه ولا يعمل فيه حاجه واهتم باموره وادعي له بظهر الغيب رحماء بينهم هي دي رحماء بينهم ابو بكر الصديق لما دخل الاقرع بن حابس وعيا بن حصن يسخنوه على عمر بن الخطاب لما ابو بكر كتب لهم حته ارض وعمر قطع الورقه بعد موت النبي عليه الصلاه والسلام في خلافه ابو بكر فدخل ابو بكر قالوا له إنا لا ندري أهو الخليفة أم أنت الخليفة إزاي تدينا صق بحتة أرض وأبو وعمر بن الخطاب يقطع الورقة قال هو الخليفة إن أراد كانوا مستعدين يضحوا بالملك عشان بعض عكرمة بن أبي جهل ضحى بشربة المية وهو بيموت في اليرموك في خيمة الجرحى لما سمع أخوه عطشان ضحى بشربة المية لأخوه ومات قبل ما يدوق المية عشان أخوه يشرب ويموت وأخوه يرتوي ضحوا سعد بن الربيع قال لعبد الرحمن بن عوف لما النبي اخى منهم بعد الهجره اطلق احب زوجتي اليك بص هجيب لك مراتات الاثنين كده وبص هو يعني هو محدش يعمل كده يا جماعه القصه قصه ايه اللي في قلبه هو بيعبر عن اللي في قلبه هو بيعبر عن اللي في قلبه بيقول له انا اغلى حاجه عند الراجل ايه زوجته اللي بيحبها انا مستعد اغلى حاجه في حياتي اتنازل عنها عشان اخويا يعني كانوا بيضحوا عشان بعض بالبال بالملك بال... بشربة المية عند الموت رحماء بينهم ومن عجائب الآية وعجائب الترتيب الموضوعي في الآية إن ربنا قال رحماء بينهم قبل ما يقول فآزره آزره التعاون ما بين العاملين لدين الله رحماء بينهم المؤاخاة ربنا جاب الأخوة قبل التعاون احنا دايما نقول ما فيش تعاون سبب ان ما فيش نصرة للدين ان ما فيش تعاون بين اهل الدين والكلام ده مظبوط بس خدوا بالكم التعاون ثمرة والاخوة هي الشجرة عشان كده كل الثواب اترتب على الاخوة مش على التعاون ازاي حقت محبتي للمتحبين فيه الله اكبر في ظل عرش الله يوم لا ظل الا ظله المتحبون في جلالي على منابر من نور المتحبون في جلال الله اوفق عرى الايمان الحب في الله لا يبقى الثواب الرهيب والاحاديث القدسيه على الحب على الاخوه على العطاء والبذل حقت محبتي للمتحبين فيه والمتزاورين فيه والمتجالسين فيه والمتباذلين فيه والمتناصحين فيه كل دي اخوه امال فين التعاون ما هو لو الشجره جت الثمره هتطلع الشجرة لو سليمة يبقى نهتم يبقى لا نصرة للدين بدون تعاون ولا تعاون بدون أخوة ومؤاخاة ولا مؤاخاة بدون حياة اجتماعية بيننا وبين بعض عشان كده الداعية اللي قافل على نفسه مكتبته وطالب العلم اللي قافل على نفسه مكتبته ما عنديش وقت لإخواني ما عنديش وقت لأخواتي ما عنديش وقت لأسرتي وتربيتهم ما عنديش وقت للإخوة والاهتمام بيهم يا ابني أنت كده ما عنديش وقت الوصل لإخواني من الدعاء حبيب قلبي أنت كده بتخرب الواقع مش بتصلح الواقع أنت فرد عمرك ما تقدر تعمل حاجة لوحدك ولو طلبت علم الدنيا كله من اوله لاخره رحماء بينهم لو في اخوه هيبقى في تعاون هيبقى العلاقات شرعيه وسليمه هيبقى يد الله مع الجماعه يد الله هتخلص المعركه مش مش ايدينا احنا وده تمن ان يد الله تبقى معانا رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يعني مرتبطين بالصلاة في السراء والضراء إن الصلاة دي معجزة الركعتين إنك ترتبط بالركعتين في حياتك إنك على طول مرتبط بالركعتين ومرتبط بالصلاة الصلاة دي صلاتي سر سعادتي في حياتي صلاتي سر قوتي في حياتي على قد قوة صلاتك على قد قوة عبوديتك في حياتك الصلاة دي هي السر اللي بينك وبين ربنا عشان كده السجود ذكر مرتين يبتغون فضلا من الله ورضوانا الابتغاء هو الطلب الشديد نفسه في فضل ربنا في الدنيا وفي الاخره عايز دنيا اه عايز دنيا آه بس بطلبها صح بطلبها بالعباده واطلبها بالسعي برضه بس العباده بتسفلت لي الطريق وتخلي طريقي الى تحقيق احلامي طريق ممهد ورضوانا وعايز ربنا يرضى عني رضا عظيم سماء في وجوههم من اثر السجود يبقى السجود ذكر مرتين ليه السجود ده اعظم لحظه في حياتك اقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد اعظم لحظه والشمس تجري لمستقر لها مستقرها زي ما النبي قال سجودها تحت عرش الله يعني الكون كله استقراره في السجود السجود ده حياتك دي اقرب لحظه ليك عند ربنا اوعى تضيع فرصه السجود سجود الفرائض الخمسه وسجود كل نفل اوعى تضيع السجده قول يا رب انت في اقرب لحظه من ربنا غير حياتك بالسجود غير حياتك بدعاء سجود الفرائض الخمسه ودعاء سجود النوافل وقيام الليل غير حياتك بالسجود سيماهم في وجوههم قالوا يا اما النور يوم القيامه وده حديث ثابت عن النبي عليه الصلاه والسلام وشوش السجادين لله منوره يوم القيامه في ظلمات ارض المحشر يا اما السكينه اللي على الوش ما هو السكينه اكتر سوره ذكر فيها السكينه في القران سوره الفتح ثلاث مرات ذكر فيها السكينه ودي ذكر فيها السجود اهو فالسجود هو الطريق الى السكينه اللي عايز السكينه اللي السكينه قلنا احساس تدخل الملك ان الملك ان رئيس الجمهوريه نزل عشانك عشان يخلص لك الموضوع خلاص خلصان باذن الله اه يبقى السكينه انك موقن ان ربنا هيتدخل في حياتك وهيصلح لك مشاكلك وهيدعمك وهيسندك وهياخد بايدك وهيقومك موقن ان ربنا مش هيسيبك اكتر عباده بتزرع الاحساس ده في القلب السجود يبقى السجود سمام في وجوههم سكينه الناس كلها مفزوعه ونوبات هلع واحساس القلق في العيون والاضطراب والخوف والتوتر والاكتئاب وهو ساكن وبتطمن وفرحان يا عم جبت ده منين ربنا انا موصول بالله بسبب ايه السجود واسجد واقترب كل ما هتسجد هتقرب هتقرب هتقرب لحد ما تبقى قريب من ربنا قوي سبحانه وتعالى فده الارتباط بالسجود سيماهم في وجوههم من اثر السجود ذلك مثلهم في التوراه ومثلهم في الانجيل كزرع يعني الصحابه مذكورين في التوراه والانجيل ذلك مثلهم المثل هو الحاله العجيبه يقول لك فلان مثل في الوفاء مثل في الشجاعة يعني الصحابة وصلوا لمستويات عجيبة في الدين بسبب التربية وبسبب صحبة الصالحين وبسبب انهم صاحبوا النماذج العالية صاحبوا النبي وصاحبوا ابو بكر وصاحب يا جماعة اعرفوا الطريق الى الدين الطريق الى فتح الله ذلك مثلهم في التوراة يعني الصحابة ربنا بشر بهم في التوراة والإنجيل هو يعني إيه التوراة الأول التوراة الألف واللام ما بتجيش مع الأسماء الغير مرعربة عشان كده في علماء استدلوا أن التوراة كلمة عربية من الألف واللام اللي في الأول واستدلوا أن الإنجيل كلمة عربية من الوزن بتاعه إفعيل إفعيل ده وزن من الأوزان العربية فقالوا توراة من ورا ورا أي أوقد النار يبقى التوراة التي توقد نور الإيمان وحرارة الإيمان في القلوب طب والإنجيل قالوا من نجل نجل أي خرج الماء على الأرض واتسع يعني إخراج الحق الذي كان مخبوءا ومكتوما وإظهار الحق للناس يبقى التوراة جاية من النار والإنجيل جاية من الماء والنار والمية دايما المثلين اللي بيتضربوا للحق في القرآن طب ذلك مثلهم يعني الصحابة ربنا اتكلم عنهم في التوراة والإنجيل فين الكلام ده لحد دلوقتي جاء في التوراة جاء الرب من سيناء وأشرق لهم من ساعير وتلألأ من جبال فاران وجاء ومعه عشرة ألاف قديس وفي يمينه نار شريعة لهم أو وجاء ومعه عشرات الآلاف من القديسين على حسب بقى الترجمة أه وفي يمينه نار شريعة لهم دي جملة موجودة في التوراة لحد النهاردة جاء الرب من سيناء لما ت... لما ربنا أوحى لموسى وأشرق لهم من سعير سعير ده المكان اللي سيدنا عيسى اعتزل للعبادة فيه قبل ما ربنا يأمره بالبعثة وينزل يشتغل في الدعوة وتلألأ من جبال فران إجماع علماء التوراة والإنجيل والإسلام إن فران هو المكان الذي سكن فيه سيدنا إسماعيل ابن سيدنا إبراهيم يعني ده جزيرة العرب اللي خرج منها سيدنا محمد وكلمة تلألأ هي أعلى كلمة أعلى من أشرق وأعلى تلألأ لأن رسالة الإسلام كانت أعلى رسالة نورانية في الحياة فربنا اتكلم عن الرسالات الثلاثة ورا بعض فهو بيتكلم عن تلألأ من جبال فران اللي هو خروج النبي عليه السلام بالنور والوحي بقى والنبي كان على جبل حراء ما تنسوش ده وتلألأ من جبال فران وجاء ومعه عشرة ألاف قديس عدد الصحابة في فتح مكة طيب الترجمة الثانية وجاء ومعه عشرات الألاف من القديسين المية وعشرين ألف صحابي اللي كانوا مع النبي في حجة الوداع وفي يمينه نار شريعة لهم شريعة النبي هو النبي اللي جاب الشريعة عليه الصلاة والسلام يعني ربنا وصف الصحابة في التوراة بالقديسين يبقى فعلا ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع ربنا فعلا بشر بيهم ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه ومثلهم في الإنجيل طبعا مثل التوراة مثل تعبدي لأن اليهود غلاظ القلوب فربنا يعني بي بيسخنهم على عبادة بأن الأمة المستخلفة في نهاية الزمان أمة عبادة خدتوا بالكم انتوا آه إنما في التوراة مثل تربوي مثل فكري لأن أهل الإنجيل يعني إيه الرومان ضحكوا عليهم وال وال وبولس ضحك عليهم و يعني واليهود ضحكوا عليهم فشغل دماغك شوية ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأ النبي بقى خرج الفروع بتاعته اللي هي الصحابة والشطأ هي الفروع القوية آه يبقى التربية انك تخرج رجالة أقوياء كزرع انت خرجت ايه للدين و... اوعى تكون وكنتم قوما بورا ما خرجت الثمرة كزرع أخرج شطأ فآزر يعني الشطء آزر الزرع يعني الصحابة أزروا النبي في الدعوة إلى الله بقى وشالوا دعوة النبي ومشروع النبي في الجهاد في سبيل الله يبقى المربي هو أكتر واحد مستفيد من التربية المربي هو أكتر واحد مستفيد من عملية التربية فآزر أي فقواه وآزر أي فسواه قدروا يعملوا نفس اللي النبي كان بيعمله يعني النبي في مكة كان هو اللي بينزل في الشوارع يكلم الناس عن ربنا في المدينة لا النبي ما عادش بيعمل كده امال مين اللي بيعمل كده بحر بن ملحان واهل الرجيع واهل بئر معونه والصحابه هم اللي قعدوا بينزلوا ليه خلاص فازره خلاص النبي بقى بقى قاعد في المسجد النبوي بيربي الوفود اللي بتيجي والصحابه بقى هم اللي بينزلوا الدور اتغير لان الصغير كبر اولادك كبروا يقول لك اشطأ الرجل اذا صار التاجر اولاده الصغار رجال كبار يحملون تجارته من ورائه اقعد انت في بيتك يابا بقى معلم نجيب لك الفلوس اخر اليوم وانت بقى واحنا اللي شايلين التجاره بتاعتك وهنكبرها ونوسعها كمان هي ده الشط اشطأ الرجل لما اولاده يبقوا كبار رجاله شايلين الشغل وراه وهي دي قيمه التربيه انك مش هتفضل انك هتطلع ناس يعرفوا يعملوا دعوه ميدانيه وتربيه ميدانيه وانت تقوم بمهمه اكبر من كده كزرع اخرج شطاه فازره فاستغلظ فاستوى على سوقه طريق التربيه طويل قوي يا جماعه زرع اخرج شط والكلام ده بياخد سنين اه فلبست سنين طويل طريق طويل بس طريق سريع فازره فاستغلظ فاستغلظ يعني كان رقيق وضعيف بقى قوي النبي كان لوحده في مكه بقى قوي في المدينه وبقى بياخد قرارات قصاد ملك الروم وملك الفرس في المدينه هو ايه ده فازره فاستغلظ فاستوى على سوقه المربي نفسه بيستقيم الدعوة كلها بتستقيم لما بنبقى كلنا ايدنا في ايد بعض مجموعة من المهديين زي اصحاب الكهف كده ايدهم في ايد بعض لو واحد جه يذل التاني يسنده فاستوى على سوقه بقى منظر يفرح في الاخر عشان كده ربنا قال في الاخر يعجب الزراع يعني التربية يعجب الزراع منظر عجيب المنظر التربية في النهاية منظر عجيب منظر مبهر منظر مذهل ليغيظ بهم الكفار اكتر حاجه تحرق قلب الكفار وقلب اعداء الدين انهم يشوفوا الرجاله اللي طالعه تنصر الدين وتنصر الدعوه هم ما بيحرقش قلبهم جهد الاعمال الخيريه ما بيحرقش قلبهم جهد اللي بيحرق قلبهم التربيه لان التربيه معناها استمرار الحق ليغيظ بهم الكفار اكتر حاجه تغيظ بها اليهود الشغل في التربية أكتر حاجة تغيظ بها أعداء الإسلام الشغل في التربية لأن ده اللي هيبقى إنك تربي تربية علمية وتربية إيمانية هو ده اللي هيبقى رجى شطأه فآزره فاستغلظ فآزره فاستغلظ فاستوى فا فا فا يبقى التربية طريق طويل ولكن تطوراته سريعة الأخ بيكبر بسرعة أسرع طريقة للتغيير في الواقع هي التربية رغم أن الناس فاكرة أنها طريق طويل عن خبرة وعن تجارب في التربية أسرع طريقة لأنها بتطلع ناس تعرف تعمل اللي أنت بتعمله في الدعوة فبعد ما كنت بتشتغل بطاقة فردية بقيت بتشتغل بطاقات مضاعفة عظيمة فا فا فا طريق سريع عشان كده التربية حاجة عظيمة قوي يا جماعة شوف ربنا بيقول في الآخر يعجب الزراع يعجب الزراع اللي هو المربين بقى حاجة عجيبة يبص تخيل واحد فلاح كده راح رمى شويه بذور والارض سودة جه بعد 3 4 سنين اه لقى اشجار فواكه وجنات ايه ده في النهايه يا ال... لو الطالب كمل للنهايه والمربي كمل للنهايه المنظر بيبقى عجيب لو الاثنين كملوا للنهايه اي طالب هيكمل للنهايه في طريق التربيه هيبقى مبهر في النهايه عشان كده النبي عليه الصلاه بص في النهايه لثمره عمره وهو بيبص على الصحابه قبل ما يموت بساعتين بعد وهما بيصلوا الفجر ضحك تبسم ليه عليه الصلاه والسلام منظر عجيب منظر يا رجاله هيشيلوا الدين من بعده ما تستغربش بقى فلان الاخ فلان الصغير ده اهو بقى فاتح جمعيه خيريه و... وعامل 100 قافله خيريه والاخ فلان الصغير ده اهو بقى داعي الى الله والوف مؤلفه من الشباب بتلتزم على ايديه والشاب الصغير ده اهو بقى بيعمل مقاطع على ال social media ملايين مملينه بتتوب لربنا بسببه والبنت الصغيره دي اهي بقت مربيه نسائيه ومحفظه قران والتزم عليه ده وفلان عمل بيئه ايمان وفلان بقى مفسر وفلان بقى فقيه وفلان يعجب الزراع منظر عجيب عجيب منظر التربيه للي بيكمل منظر عجيب عجيب يا جماعه ليغيظ بهم الكفار اكتر حاجه تحرق قلب الكفار هي التربيه وعد الله الذين امنوا وعملوا الصالحات منهم اللي هيكمل بقى منكم مغفرة وأجرا عظيما ربنا في سورة الفتح ختم بأعظم فتح خدوا بالكم السورة بدأت بالمغفرة إن فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله وعد بالمغفرة للقائد وانتهت مغفرة آه وعد الله الذين امنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وعد بالمغفرة للصف فبدأت بوعد بالم... أعظم فتح فتح المغفرة على القائد ونهايتها فتح المغفرة على الصف مغفرة وأجرا عظيما ده أعظم فتح كلنا مستنيينه طبعا أنا كنت ناوي أن أنا اكمل الحلقه كماراثون سيجن زي ما قلت لكم كده تبقى جلسه ماراثونيه بقى نكمل فيها ولكن انا كده احتاج حلقه زياده ان شاء الله باذن الله تبقى الحلقه ال21 والاخيره باذن الله هعمل فيها الحلقه الاخيره ايه هعلق على بس كزرع اخرج شطأه هعلق على الكلمه الجباره دي فآزره فاستغلظ فاستوى على سوق الكلمه دي ما ينفعش تعدي يا جماعه فيها معاني جباره في التربيه وهقف مع وقفتين في غايه الخطوره وقفه الت... ايه خط السير التربيه التربيه عشان تنجح عشان انت تتربى عشان انت توصل ايه خط السير وقفه مهمه مع الفريضه الغائبه ممكن تسموا الحلقه الجايه الفريضه الغائبه الفريضه الغائبه اللي هي التربيه هي دي اللي لو جت هتغير كل حاجه هتصلح كل حاجه في الواقع والوقفه الثانيه ان شاء الله الحلقه الجايه مع القاعده اللي قلت لكم عليها اكبر من غير ما تفصل المصيبه اللي احنا عايشين فيها ولا يلد الا فرديا نكارا لازم الملتزم يتربى وبدل ما يدعم اللي رباه ويدعم بيئه الايمان اللي طلع منها يوم خارج انا هعمل دار تحفيظ انا هعمل جماعه خيريه انا هشتغل في الدعوه لوحدي يا عم اجري واشتغل اكبر اكبر وحط اسمك في دعوتك واعمل مقاطع social media بس من غير ما تفصل من غير ما تبقى جزيرة جديدة اتعزلت عن الواقع اللي هي خرجت منه خلي برضه ولو 10% من مجهودك او 20% من مجهودك للمجموعة اللي انت طلعت منها تعملوا مشاريع عامة مش باسم حد عشان تفضلوا مخلصين ونفضل نكبر ونفضل نزيد في الدين ما نبقاش الجزر اللي بتولد بعضها بعض ديت انا شايف ان القاعدتين دول لو رجعوا الواقع السلفي هيغيروا الدنيا كلها التربيه العوده الى التربيه بالمصاحبه العوده الى التربيه بالمصاحبه مش مجرد الكلام في التربيه التربيه بالمصاحبه ان الدعاء والمربين وطلبه العلم يصاحبوا الاخوه الجدد فيطلع نماذج معجزه سيدنا موسى لما السحره دخلوا لقوه بيقول اني لاظنك يا فرعون مثبورا هم قالوا ايه اقض ما انت قاض جابوا القوه قدام فرعون منين لما شافوا موسى المصاحبه هي اللي بتطلع النماذج العاليه هي اللي بتطلع نماذج الصحابه جابوا البطولات دي منين لما صاحبوا النبي وشافوا بطوله النبي في الدعوه والجولات والدعوه الميدانيه واقامه بيئه الايمان والصبر على الجوع عشان الدعوه والصبر على التهديد عشان الجولات والدعوه طلعوا هم كمان كده يبقى وشافوا قيام الليل بتاع النبي والثبات في العباده طلعوا هم كمان كده وشافوا اعتكافات النبي عليه الصلاه والسلام طلعوا هم كمان كده المره الجايه واقفه مع التربيه بالمصاحبه اللي هي الفريضه الغائبه ومع اكبر من غير ما تفصل اللي هي العلاقات عوده العلاقات الشرعيه مش علاقات التدابر والفرقه والتشرذم وال... وكل حزب بملالين فرحون لا علاقه ان ان يبقى في تصور واقعي للعلاقه ما بين الكوادر والدعاه والاخوه اللي بتكبر وبتتربى مع بعض اللي هو قاعدة اكبر من غير ما تفصل المرة الجاية بإذن الله نستأنف الحلقة الأخيرة اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك نواصينا بيدك ماض فينا حكمك عدل فينا قضاؤك نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك